الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما آمين آمين آمين أما بعد فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال ما آمن على أحد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلا تقلبها الريح ظهرا لبطن القلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتدت غليانا عندما نضع الإناء ونغلي فيه الماء ويصل الماء إلى درجة الغليان المية بيبقى حالها إيه في القدر طالعة ونازلة مش كده لا تستقر القلب يتقلب هكذا لقلب ابن آدم كريشة بأرض فلا ريشة في صحراء تقلبها الريح ظهرا لبطن شوف ريشة ملقاة في صحراء وتهب عليها نسمة هواء مش ريح حتى نسمة هواء تجد الريشة تطير وتنقلب وتنكفئ هكذا قلوب العباد تتقلب والحديث الثاني رواه أحمد أيضا وهو حديث صحيح ولذا لما كانت القلوب تتقلب كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رواه أحمد وهو حديث صحيح تقول أم سلمة يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب قال يا أم سلمة ما من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن ما شاء أقامه وما شاء أزاغه رواه أحمد وهو حديث صحيح القلوب تتقلب ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان من دعائه أيضا اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه ومن دعاء الصالحين وهو في القرآن ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هذه القلوب ممتحنة ومختبرة ومتقلبة وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل هو تسمى قلب ليه عشان بيتقلب احذر على قلبك من قلب انه ينقلب وتحويل قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عارفين الراجل بتاع الحصير بتاع زمان الراجل اللي بيعمل الحصير من السمر بتاع زمان عارفين الحصير بتاع زمان ولا بقينا خواجات خلاص عارفين يجيب عود و بطريقة ما يلصقه بالذي سبقه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير والشاهد انه قال تعرض تعرض يعني شيء ايه مستمر ودائم متى ينتهي عرض الفتن على القلوب بعد خروج الروح أنت, مف أنت مفتون حتى عند الموت ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمه لنا نقول في دبر الصلاة قبل التسليم أعني اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم بعد التحيات بتقول كده وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من إيه من فتنة المحيا والممات نعم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء النكتة يعني العلامة النكتة هي النقطة المحفورة نكتت فيه نكتة سوداء علامة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء علامة بيضاء في القلب حتى تعود يعني القلوب على قلبين قلوب الناس حاجة من اثنين قلب أسود مرباد كالكوز مجخية يعني مقلوب قلب اسود مظلم مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه قلب مطموس البصيرة شايف الباطل حق والحق باطل وقلب أبيض اللهم اجعل قلوبنا بيضاء وبيض وجوهنا يوم القيامة وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض القلوب ممتحنة لما جلس الصديق مرة مع عمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتنازعا في أمر فارتفع صوت الشيخان نزلت الآيات القرآنية تهدد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بعد ما الآيات دي نزلت ما كانش عمر يتكلم في مجلس النبي إلا بصوت خفيض حتى أن النبي لا يسمع يقول ارفع صوتك يا عمر أسمعني يقول أخاف من وعيد الله فنزلت الآيات التي جاءت بعده أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر إيه عظيم امتحن الله قلوبهم امتحن قلوبهم إذا القلوب ممتحنة قلوبنا تمتحن إن كان الصديق امتحن في قلبه عمر امتحن في قلبه يبقى أنا وإنت قلوبنا ممتحنة في كل لحظة والفتن تعرض علينا في كل لحظة والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من كثرة الفتن عندما قال بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم فتن زي الليل المظلم العاقل يبادر بالأعمال الصالحة والحديث محفوظ ومشهور رواه الإمام مسلم في صحيحه أيها المسلم أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك بادر قبل أن تبادر اجتهد في الأعمال الصالحة قبل أن تنطلق من دار العمل إلى دار الجزاء تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليلك هل تعيش إلى الفجر فكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم آمين القلوب ممتحنة وأهم عضو فيك هو إيه قلبك قلبك روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ربنا ما بيقيمش الناس بالكيلو بالأجسام بالعضلات ولا بالملاحة والقباحة ده مليح قسيم وسيم وده دميم ده أبيض وده أسود لا لا ولكن ينظر إلى قلوبكم هذا الحديث يسير في خط متوازن مع قول الله عز وجل في الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأين محل التقوى أشار النبي إلى صدره ثلاثا وقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا يعني فين في القلوب إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم سبحانه لا ينظر إلى أجسام العباد صغيرة أم كبيرة صحيحة أم سقيمة لا يقدم الناس بالأجساد ولا بالصور هذا جميل وهذا ذميم هذا وسيم وهذا دميم إطلاقا صعد ابن مسعود مرة إلى شجرة يقطع من أراكها سواكا فعجب الصحابة من دقة ساقه والريح تكفأه نحيف فقال النبي تعجبون وتضحكون من دقة ساقه الذي نفسي بيده لهي أثقل في ميزان حسناته من جبل أحد كان جسمه ضئيل لكن خ... رجليه دي الخفيفة دي أثقل في ميزان الحسنات من جبل أحد لأنه موزون بقال الله قال رسوله كذلك زاهر زاهر صحابي مش جميل مش وسيم فيه دمامة خرج النبي إلى السوق وإذ به يرى زاهر فضم النبي زاهرا إلى صدره من خلف زاهر يعني خدوا حضروا من ظهره فجعل زاهر يقول خلني مش عارف مين اللي ضمه لصدره سيبني سيبني دعني ارسلني قال النبي ممازحا من يشتري العبد من يشتري العبد فلما سمع زاهر أن هذا هو صوت النبي جعل لا يألو أن يلصق ظهره بصدر النبي تخيل النبي ياخدك في حضنه فهو بقى يلزق ظهره بصدر النبي من يشتري العبد من يشتري العبد قال لو بعتني ستجدني كاسدا يا رسول الله ما جبش كتير أنا مش حلو أصلا ما جبش فلوس كتيرة قال ولكنك عند الله غال وفي رواية ولكنك عند الله ربيح الله ما كانش جميل بس له درجة عالية جدا عند الله ذلك لأن الله لا ينظر إلى الأجسام ولا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى إيه إلى القلوب فاللهم أصلح قلوبنا يا رب اللهم أمين العبرة إذا بالقلوب العبرة بالقلوب ولا يتخذن مفرط كلام تكأة لتضييع الطاعة يقول لك مش العبرة بالقلوب آه خلاص طول ما هنا أبيض يبقى خلاص هنا أبيض ويخبط لك على جيبه يعني مفلس أبيض يقول لك مش ربك رب قلوب يخبط لك كله هنا خبط على البنكرياس ولا كله هنا هو ايه اللي هنا الامعاء الغليظه سبحان الله يا عمي ربك رب قلوب واعمال اذ ان كل اناء ينضح بما فيه والقلب ده لو نضيف مش كان ظهر اثره على الجوارح مش كده القلب ده لو عامر بالإيمان بجد مش كان ظهر هذا على الجوارح آه ربك رب قلوب وأعمال تقول أنا قلبي أبيض هذه تزكية للنفس وربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحان الله العظيم تعصى الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لك بحب ربنا وقلب ابيض فين الاماره اولم يقل رسولنا الصلاه نور والصدقه برهان برهان على ايه على صدق ايمانك هي الزكاه سمت صدقه ليه لان بها نصدقك في دعواك بالايمان صدقة من الصدق الصلاة نور والصدقة برهان دليل على صدق الإيمان يبقى لكل قول حقيقة لو القلب نضيف لنضح على الجوارح الله عز وجل العبرة عنده في الآخرة بالقلوب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر السرائر اللي في القلوب أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وأخرج ها ما في الصدور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور نعم وحصل ما في الصدور سبحان الله يبقى في الآخرة فعلا العبرة بالقلوب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سليم آه سلامة القلب سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة والله العظيم لن ينجو من النار إلا أصحاب القلوب السليمة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب قلب قلب لن يفوز بالجنة إلا أصحاب القلوب السليمة ولن يقتحم النار إلا أصحاب القلوب الخبيثة قال الله عز وجل في صدر الدعوة للنبي يا أيها المدثر قم فأنذر إلى أن قال وثيابك فطهر وثيابك فطهر قال ابن القيم جمهور المفسرين على أن المراد بقول الله وثيابك فطهر يعني وقلبك فطهر ثيابك هنا معناها ايه قلبك قلبك سبحان الله يبقى القلوب السليمة صاحبها يفلح في الآخرة قلوب سليمة يعني ايه قلب سليم سليم من الأمراض التي تفتك بالإيمان القلوب دي بتمرض في أمراض حسية وأمراض معنوية الواحد لو مرض بمرض في القلب يقول لك عنده القلب سيبه اوعى تزعله عنده القلب اوعى تكلمه عنده القلب عنده البطين مش عارف ايه عنده الشريان كذا في ايه عنده ضيق في صمام القلب كذا مرض خطير عنده القلب يصرف اللي وراه واللي قدامه مش كده بيبقى عايش متململ عنده القلب يعني غاية ما يفعله المرض الحسي بالقلب ايه ان يذهب بالدنيا يموتك صح في امراض تانية الناس مش واخدة بالها منها قلنا الكلام ده الحسد مرض في القلب الحقد الغل الكبر العجب النفاق محدش بياخد باله من الامراض دي ولا حد بيعالج نفسه من الامراض دي إلا من رحم الله وربنا وصف المنافقين بقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الله عز وجل قد يعاقب العاصي بعقوبة في قلبه يعميله قلبه يعمهوله كما قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور يختم له على قلبه يختم له عليه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعين ختم ختم على القلب يجعل قلبه قاسي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو إيه أشد قسوة يطبع على قلبه يطبع عليه يجعله غلف أه؟ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم دي عقوبة سببها كفرهم بل لعنهم الآية نزلت في اليهود بل لعنهم الله بكفرهم سبحان الله يبقى هذه القلوب ممتحنة وهذه القلوب مختبرة وهذه القلوب تمرض وعلى العاقل أن يصلح قلبه من العلل كيف نصلح القلوب وكيف تفسد القلوب صلى على الرسول هذه القلوب تفتن الشيطان عشان يفسد لك قلبك يلجأ إلى واحدة من اثنتين فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات فتنة الشهوات الله العظيم عصفت بملايين المسلمين فعبدوا الدنيا وطافوا حول شهواتهم عليها يوالون ويعادون ويرضون ويغضبون الدنيا الغارق في مرحاض شهوة النساء اللي غارق في فتنة المال المعجب بنفسه المتكبر شهوات شهوات ولكم حذرنا رسولنا من الدنيا وما فيها ولكم حذرنا ربنا من شهوات الدنيا عندما قال سبحانه في آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وعندما قال رسولنا إنما أخشى عليكم من شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومعضلات الهوى رواه أحمد والطبراني والحديث رواته ثقات النبي قال لنا أنا خايف عليكم من الشهوات شهوات الغي في بطونكم واحد عايش لبطنه أنا كان ليا محاضرة اسمها نداء إلى أسرى الشهوات إي والله في ناس أسرى لبطونهم واحد أسير لفرجه أه؟ واحد أسير لهواه يعرض عنده الحق ويعرفه فيعرض عنه ويقدم هواه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش تعس يعني خاب وخسر النبي بيدعي عليه عبد الدرهم الجنيه تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة ده عبد الموضة حياته كلها جبنا كذا وبعنا كذا وغيرنا الانتريه وجبنا مش عارف ايه عربية موديل كذا دي حياته ده, ده, ده هو عايش كده تعس وانتكس النبي بيدعى عليه بالخيبة وانه يبقى حياته ماشية بالمقلوب انتكس بالمقلوب وبيدعى عليه انه لما يقع ما يلاقاش حد يساعده واذا شيك فلا انتقش حتى لو اتشك شوكة الهي ما يلاقي حد يساعده ويطلعها له كلام النبي حلو يا اخي اللهم صل على محمد تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقص نعم وعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيد بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها فقدم بمال البحرين قال فسمعت الأنصار فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيده فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله انصرف فتعرضوا له ما هم لهم عطايا في مرتبات والفلوس جت فصلوا الفجر مع النبي النبي خلص مروح راح وافل فتبسم رسول الله حين رآه ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين قالوا أجل يا رسول الله عرفنا وفي حاجة بتستخبى أجل قال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين كانوا من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه الدنيا الدنيا الله العظيم أفقر واحد فينا النهاردة لو إسنا حياته بحياة النبي محمد نفسه نلقاه مرفه صح النبي كان بيعدي عليه شهرين ما ياكلش طبخة عايش على التمر والماء واحتمال كل ثلاثة أربعة أيام مزقة لبن من ستين عائشة قالت الكلام ده كان يمر علينا الهلال خلف الهلال خلف الهلال ثلاثة أهلة ولا يوقد في بيت رسول الله نار فقال عروة كيف كان طعامكم يا أم قالت الأسودان التمر والماء وكان يهدى إليه أحيانا لبن من جيرانه من الأنصار حد فينا يطيق يعيش شهر أسبوع على تمر ومية مين ده في حد النهاردة حاله كده يعني فيما نعلم لا يبقى احنا مرفهين إذا قسنا حياتنا بحياة النبي أو بحياة الصحابة صلى عليه صلى الله عليه وسلم بينام على حصير بالي ثمره ممزق حتى يؤثر الحصير في جنبيه يراه عمر ويبكي يا صفوة خلق الله تنام على الحصير البالي وملوك الفرس والروم ينامون على الحرير ويلبسون الذهب والفضة قال أفي شك أنت من قضاء الله يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا الفانية وتكون لنا الآخرة الباقية النبي قال لنا والله ما أنا خايف عليكم من الفقر الفقر ما يخوفش ليه لأن في الغالب في الغالب الفقير أقرب إلى الله عز وجل بقول في الغالب ما في فقير فرعون في الغالب اللي هو الإنسان غالبا في وقت الحاجة يشتد لجؤه إلى من؟ إلى الله ثم هو السليم وصحته بوم بيدوس على العباد يروح ربنا يديله مرض يجي راكع يقول يا رب مش كده قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ده برضه في الغالب مش دائما استغنى استغنى بقى بفلوس بعزوة بعيلة بمنصب بكذا ينتفخ وينتفش ربنا يسلب منه النعمة يكسره كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى يبقى الشاهد إن الشيطان بيفسد قلوبنا في الشهوات هو الشيطان ابن اللئيمة ده صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم عامل كتالوج لكل واحد اه والله العظيم بيشم القلوب ويشوف الراجل ده سكته ايه وبعدين في منافذ بيدخل منها للقلب أبو هريرة كان يقول أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا صلح الملك صلحت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده فالشيطان عشان يدمرك بيفسد ايه الأول قلبك قلبك يشم قلبك يشوف سكتك ايه الراجل ده ضعيف قوي قوي قدام فتنة النساء والحقيقة أشد فتنة على الرجالة الحريم النبي قال كده ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء وقال الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تفعلون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وعشان كده الإسلام وضع ضوابط كثيرة عشان تحفظ الأمة من فتنة النساء أمر المرأة بالحجاب مش كده أمرها بغض البصر وأمرك بغض البصر أمرك إذا استطعت الباء أن تتزوج اليوم قبل الغد يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم منع الاختلاط ها؟ وضع يعني ضمانات كثيرة جدا لحفظ الأمة فالشيطان بيشوف سكة كل واحد فين ده بتاع نساء أفتنه من الفت... بالفتنة دي ده بتاع فلوس أدخله في عبادة الجنيه ده عجبه هواه ويقول لك كل حاجة بمزاجي وبكيفي ولما يجي لي هوى طيب ننفخه في نفسه عشان يفتكر نفسه حاجة يوم يصاب بالعجب يوم ربنا يحبط عمله عامل لكل واحد كتالوج وبيخش لنا عن طريق الأذن العين الفم الفرج دي منافذ الشيطان إلى إيه إلى القلب اللهم اعصمنا من كل شر يبقى هو بيفسد قلوبنا بالشهوات أو بالشبهات شبهة وفتنة الشبهات الحقيقة أشد من فتنة الشهوات وأخبث يعمل لك شوف يقول لك مثلا آه الإسلام انتشر بحد السيف بشبهة قديمة جدا مثلا النبي بتاعكم شهواني جوز تسعة ايه الموضوع ده وانتوا بتتجوزوا أربعة الدين ده اللي كل حاجة هم الرجالة في النساء والبنت لا تأخذ كميراث الولد الولد ياخد للذكر مثل حظ الأنثيين ده ظلم والمرأة لو وزيرة شهادتها نصف شهادة الراجل الله بقى البواب بتاع الفيلا بتاع بتاعتي أنا المدير العام البواب السادس الراجل اللي بينظف لي العربية شهادته شهادتي نصف شهادة بالنسبة له أنا دكتورة في الجامعة وشهادتي نصف شهادة الرجل حتى لو كان أمي بصمجي جاهل آه ربنا قال كده الكلام ده الكلام ده ما ها شبهات الشبهات دي كلها وراها مين إبليس طبعا وراها إبليس طيب علاج القلب من فتنة الشهوات يكون ازاي بانك تعرف حقيقة الشهوة تقوم تزهد فيها انت مفتون بايه مفتون بمنصبي يا اخي لو دام لغيرك ما وصل اليك مش كده دي امانة وستكون في الاخرة حسرة وندامة الا على من اخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها مش كده مسؤولية وده مفتون بإيه مفتون بالفلوس طب يا سيدي الفلوس يعني يعني الكفة ملوش جيوب زي ما بيقولوا يكفيك أن تعرف أنك سعادتك لن تتحرك خطوة في الآخرة إلى جنة أو إلى نار إلا لما تتسأل سؤالين في كل جنيه من أين اكتسبته ها وفيما أنفقته دي فتنة فتنة رهيبة أه. يعني علماءنا بيقولوا يعني أعظم مصاب على الميت صاحب المال من أعظم المصاب عنده مصابه في ماله تركه كله ويسأل عنه كله ساب العمارات والفيلات والسيارات والأرصدة النايمة في البنوك ملايين غيره بيتنعم به وهو بيتحاسب عن كل مليم من أين اكتسبه وفيما أنفقه فتنة إيه يعني بقى النساء يا أخي تذكر مناقص المرأة تزهد فيه المرأة كلها معايب زي ما الرجل كله معايب ها بتدخل وبتبصق وبتتمخط وبتحيض وبتتغوط وبتتبول أوه. إذا نامت ساعة تغير ريحها مش كده يعداك ماشية بتلمع كده كل حاجة فيها عيرة أه تذكر نقائصها تزهد فيه وهي برضو تتذكر نقائص الرجل ثم تزهد فيه ها ازهد في المرأة التي لا يجوز لك أن تطلق بصرك فيها عشان ربنا يمتعك بامرأة في الجنة بقى لا بتدفل ولا بتحيض ولا تبول ولا الحور العين التي خلقت من المسك اللهم اجعل نساءنا في الدنيا حور الطين لأنها مخلوقة من الطين واجعل لنا النصيب الأوفر في الآخرة من الحور العين كلوا آمين آمين طيب يبقى دي اعرف حقيقة الشهوة تزهد فيها قلت مليون مرة خليهم مليون وواحد كل شهوات الدنيا الاستمتاع بها قليل زي ما ربك قال كل متاع الدنيا قليل صح زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع ما هو المتاع زاد المسافر صح يقول لك على السادة الركاب حزم الأمتعة مش كده يعني ربنا بيقول لك خلي حظك من شهوات الدنيا زي حظ مين المسافر النبي كان بيقول مالي والدنيا ما أنا والدنيا إلا كعابر سبيل استظل في ظل شجرة دنيا دنيا عش ما شئت فإنك ميت انت حارق قلبك ليه يا أخي فلان بقى مدير فلان بقى مش عارف ايه فلان متجوز واحدة احسن فلان عنده فلوس فلان يا أخي كل متاع الدنيا قليل ما احنا مروحين كلنا ارضى يبقى اعرف حقيقة الشهوة تزهد فيه طب والشبهات علاجها ايه العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود إنما شفاء العي السؤال العي يعني الايه الجهل عندك شبهة اتعلم اسأل والله يا شيخ أنا وأنا بقرأ الآية مش فاهمها دي فاهمها غلط يوم ينورك إنما شفاء العي يعني الجهل دواء السؤال ذكر ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة أن الشياطين قالت لإبليس يا سيدنا لقد مات العابد فلان واحد مقطع السجادة من الصلمات فلم يكترث به ويعني بعد فترة قالوا مات العالم فلان فصر إبليس وفرح قالوا نراك تفرح لموت العالم ما لا تفرحه لموت العابد لما قال تعالوا معي فتلبسوا بصور بشر ودخلوا على عابد وسألوه أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة قال في بيضة كيف ذلك الدنيا كل البشر والجن والملائكة والطير والوحش وال... واللي في البحر كل ده في بيضة كيف ذلك قال الشيطان أرأيتم كفر بكلمة قال إن ربنا عاجز ما يقدرش يعمل حاجة ربنا عاجز اللي يقول إن ربنا عاجز يبقى مسلم إن الله على كل شيء قدير وبعدين خدهم وراح لعالم يضاحك أصحابه والله ابن القيم كتب كده فسأله أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة قال وفي سم الخياط ممكن يلمها في خرم إبرة قال الشيطان وكيف ذلك قال يقول لها قل فتكون إذا أراد شيئا فإنما يقول له ها كن فيكون العالم ده زي القمر والعابد زي الكوكب الكوكب معتم الكوكب نوره ما يتعدهوش لغيره يا دوب شايف على قده تحت رجليه لما العالم قمر أه؟ ينير ينير اللهم علمنا يا رب اللهم آمين طيب يبقى كيف نصلح القلوب من فتنة الشهوات انك تعرف حقيقة الشهوة من فتنة الشبهات بان سعادتك أه؟ أه تتعلم ثلاثة تلتزم عقيدة أهل السنة هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي محمد وعن أصحابه قال هل يرتد منهم عن دينه أحد بعد أن يدخل فيه قال أبو سفيان لا قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب يعني اللي عنده عقيدة سليمة يثبت بلال كان بيحط على صدره الحجر الثقيل في حر الظهيرة وهو يرقد على رمال كالجمر ويقولون له اكفر يقول احد احد ثبات ثبات نصاحب عقيدة سليمة أربعة ذكر الله يثبت القلب عند الفتن قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن بذكر الله قلوبهم ألا بذكر الله ها تطمئن القلوب أربعة الدعاء كان من أكثر دعاء النبي اللهم يا مقلب القلوب ها ثبت قلبي على دينك خمسة تدبر القرآن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والقرآن أعظم الذكر اسمه الذكر اثنين ربنا يقول وإذا تليت عليهم آياته ها زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون خمسة الاجتهاد في الطاعة يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يبقى الطاعة الإيمان قول باللسان تصديق بالجنان عمل بالجوارح والإيه والأركان يبقى في الطاعة جاهد نفسك في طاعة ربك ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلهم جاهد نفسك ارغمها على الطاعة افطمها عن المعصية أه أه أه خمسة انك تتحرى العدل اعدل بين اولادك اعدل بين زوجتك وامك اعدل مع نفسك ما تظلمهمش ما تظلمهاش بالمعاصي ربنا قال عن العصاة وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لان ربنا بيضل الظلمة قال عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل لهم إيه ما يشاء كذلك القرب من العلماء الصالحين من مثبتات القلوب يعني أنس بن مالك بيقول ما نفضنا أيدينا من النبي حتى أنكرنا قلوبنا ودفناه أول ما خلصنا دفنه حسينا إن قلوبنا اتغيرت أنكرناها هو صحبة النبي زي أي صحبة تخيل إنك عايش مع النبي محمد اللهم صل على محمد يبقى صاحب الأخيار صاحب الصالحين صاحب العلماء النبي قال في مراه أبو داود والترمذي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم أن يخالل كذلك قراءة تراجم وسير الصالحين سيرة النبي محمد اقرأها عشان يبقى تاخد الأسوة العملية اقرأ سيرة عمر سيرة الصديق سيرة عثمان سيرة ابن القيم سيرة ابن كثير سيرة ابن حجر سيرة الإمام النووي سيرة السخاوي اقرأ سير الصالحين دول قلبك هيتعلق بموقف تقول يا شوف كان بيعملوا ده احنا ده احنا ده احنا ايه بقى يا اخي ده احنا ولا حاجة قالوا احنا فاكرين نفسنا حاجة شوف الراجل النووي عمل ايه في الموقف ده ده امال انا ده انا خربها بقى اكيد هتتأثر اكيد يبقى قراءة تراجم وسير الصالحين من اجدادنا اه عثمان بن العاص لما مات عمر تزوج عثمان بن العاص من زوجة عمر ليه؟ قال ما نكحتها رغبة في مال ولا ولد أنا مش متجوزها عشان هي حلوة عجباني ولا عشان أخلف أمال متجوزها ليه؟ قال ولكن أحببت أن تخبرني عن ليل عمر بن الخطاب يا سلام أنا اتجوزتها عشان تقول لي عمر بن الخطاب كان بيعبد ربنا في الليل إزاي عشان أقلده تخيل اتجوزها عشان كده بس برضه واحد من تلاميذ الشافعي مش فاكر اسمه دلوقتي لكن احنا ذكرنا قصته في دروس آداب طالب العلم تزوج امرأة بعد موت زوجها ليه ان زوجها ترك لها ميراث ترك لها كتب الامام الشافعي في العلم فتزوجها رغبة في العلم الذي عندها سبحان الله قد ايه الناس دي كانت حريصة على الاخره وقد ايه احنا عندنا حرص شديد على الدنيا الدنيا النبي يقول ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم قوم أفسد لها من حرص المرء أو من حرص الرجل على المال والشرف لدينه شوف المشهد تخيل انا جبت ذئبين ودخلتهم زريبة الغنم وقفلت بالقفل بره وسبت الذئبين مع الغنم الصبح بقى هم افتح الزريبة هلاقي الغنم عامل ازاي المقتولة هنا والمقتولة هنا والتي لم تقتل ستنهش ستجرح حرصك على الفلوس على حساب دينك يعني وحرصك على الشرف التصدر انا العالم انا وانا حرصك على دول هيخربوا دينك افسد افسد من فعل الذئبين في الغنم بعدما حبس معهما معهم في الزريف مسألة يعني خطيرة ارقب قلبك وحاول ان تصلح صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعانة بالله عز وجل من اسباب صلاح القلب الصالحين كانوا يقولوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين استعان بالله عز وجل هذه امور تثبت القلوب والله اسال ان يصلح قلوبنا جميعا وان يغفر لنا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك في نقطه برضو أنا غفلتها إن من الأشياء اللي بتثبت قلبك على الطاعة وتصبرك على الطاعة التأمل في نعيم الجنة وفي عذاب النار وتذكر الموت الجنة دي بلاد الأفراح سلوة الأحزان محط رحال المؤمنين والنفس البشرية كما أقول دائما مفطورة على عدم العمل إلا بمقابل هو كده أنا هعمل لك كذا هتديني إيه طب أنت بتقول لي ما تعملش كذا ليه تقدر تعمل لي إيه النفس البشرية كده تقول أنا بعمل العمل لله أيوة عشان يرضى عنك عشان يدخلك الجنة عشان ينجيك من النار ربنا خالقنا أعلم بنا من أنفسنا يقول لك أطع ولك الجنة سارعوا إلى مغفرة من ربكم ها؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فأنت لما تتأمل في نعيم الجنة قلبك يثبت حتى في الفتن هو النبي كان بيمر على سيدنا ياسر وعمار وسمية بنت خباط وابو جهل بيجلد فيهم يثبت قلوبهم بايه يفكرهم بالجنه صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة أه؟ يبقى أنا لما أصوم وأحس بعضة الجوع أصبر نفسي وأقول اصبري يا نفس يعني زمن يسير ونفطر حتى نعتق من النار وندخل من باب الريان إلى الجنة أه؟ أما تصبغ الوضوء على المكاره الدنيا ساقعة والمية ساقعة ويجوز لك تدفيها لكن هو بيتوضى بمية ساقعة وشفايفه بتخبط في بعضها واسنانه بتكتك وراح يصلي والأرض واحلة ورجله بتغص في الطين يقول اصبري يا نفسه فإن من مكفرات الذنوب إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد ده التمن ده التمن فالتأمل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت يذكرك دائما بالخير ويثبتك دائما على الخير الله أسأل أن يصلح قلوبنا وأن يعافينا من شتى أمراض القلب الحسية والمعنوية اللهم أصلح قلوبنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين